شاهدناهم مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محى ظلماتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة نعيش مع التوحيد أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كنا نتحدث في حلقتنا الماضية عن البدعة نعم وعن تقسيمات البدعة أو أنواعها وفي النهاية كانت هناك نقطة قلتم إن هناك نقطة بسيطة فقلت نبدأ بها الحلقة القادمة جزاك الله ألف خير وإياكم نذكر أولا ثم نستكمل بإذن الله نعم تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دايما أستاذ أسامة ما بتنساش ما شاء الله الله عليك يبارك فيكم شكرا آه عايزين نقول آه احنا كنا بنتكلم عن موضوع البدعة آه وقلنا إن كثيرا ما يختلط عند كثير من المسلمين بل يمكن كمان بعض أهل البدع بيحاول يروج لبدعه باستخدام كلمة البدعة الحسنة أو نعم.
البدعة المحمودة م.
آه، وبيستغل ذكر أهل العلم لهذا المصطلح في كتبهم يعني الكلام ده هتجده موجود مثلا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية هتجده موجود في كتب الإمام الذهبي في كتب النووي في كتب ابن رجب الحنبلي آه، إلى آخره كثير جدا ابن الجوزي كثير جدا من علماء الأمة من أكابر علماء المسلمين استخدموا هذا المصطلح وعلى رأسهم الإمام الشافعي نفسه رحمة الله عليه لما أراد أن يعرف البدعة وهذا أقدم تعريف عرف للبدعة قال والبدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة بيستخدموا هذا اللفظ في الترويج لبدعهم بيحاولوا يغشوا الناس ويدلسوا عليهم ويقول لهم ان في حاجة في الاسلام اسمها بدعة حسنة في حاجة في الاسلام اسمها بدعة محمودة ويضع تحت هذا المسمى كثير من البدع المذمومة التي لا يقبلها ولا يرضاها شرع الاسلام ابدا نعم احنا قلنا عشان ما ما نطولش في هذه المقدمة قلنا ان البدعة المحمودة اذا قرأتها في كتاب من كتب اهل العلم او سمعتها من احد من اهل العلم اعلم انه يريد بها واحدة من امور ثلاثة كلمة البدعة المحمودة احيانا العلماء بيطلقوها ويقصدوا بها المحدثات او المخترعات في مسائل الدنيا المحدثات او المخترعات يعني مثلا كانوا بيسموا الصحابة كانوا بيقولوا على المنخل المنخل م.
بدعة طب لماذا لانه شيء جديد شيء مخترع شيء محدث ما كانش موجود قبل كده يعني بدعة شرعا يعني المنخل ده حرام يعني استخدامه حرام ابدا ما كانش حرام ولا حاجة الله طب امال ليه سموه بدعة لانه حاجة جديدة حاجة محدثة حاجة مخترعة فهو أمر جديد مستحدث فسمي بدعة من باب اللغة لأن ال- البدعة لغة هي الشيء الجديد الحادث ومنها قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل ومنها قوله تعالى بديع السماوات والأرض عمالين بيكرر المعلومات دي عشان تثبت نعم
البدعة شرعا هي ايه البدعة شرعا كما عرفها الامام الشاطبي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد طيب البدعة المحمودة احيانا يطلقونها على المحدثات في مسائل الدنيا او على المخترعات في مسائل الدنيا الامر الثاني بيطلقوها على ما يندرج تحت أصول الشريعة وقلنا أن الكلمة دي ليها معنى محدد العلماء ذكروه في كتبهم وهو الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها أو شرعها ولم يفعلها هو لعلة مانعة يعني حاجات النبي أمر بها أو حث عليها هو نفسه ما عملهاش لأن في علة منعته من ده ومن ذلك أمثلة كثيرة جدا مثل صلاة التراويح على إمام واحد مثل قتال آه، ال- الخوارج نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإن لقيتموهم فاقتلوهم طب هو ما قتلهمش ليه لم عليه يلقاهم.
الصلاة والسلام. ما لق...
لم لم يلقاهم.
يلقاهم نعم. وكذلك إخراج عمر بن الخطاب اليهود والنصارى من جزيرة العرب وكذلك الصلاة في اليوم الطويل لما ينزل المسيح الت- الدجال فيمكث أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قالوا يا رسول الله أرأيت هذا اليوم الذي كالسنة كيف نصلي فيه قال اقدروا له قبر لا احنا بنتكلم بسرعة لأن هذه المعلومات فصلنا الكلام فيها في الحلقة نعم.
الماضية الأمر الآخر مما يندرج أيضا تحت أصول الشريعة هو من سن في الإسلام سنة حسنة يعني إيه سن في الإسلام سنة حسنة؟ يعني جاء على العبادة المشروعة ففعلها وحث الناس عليها فتتابع الناس على فعلها مثل هذا الرجل الذي ط- الذي آه، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع الناس صدقات كان أول من رجل- أتى أول من أتى بالصدقة جاء رجل من الأنصار معه صرة تكاد يده أن تعجز عن حملها بل عجزت عن حملها فوضعها فتتابع الناس على الصدقة نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء معناها إيه؟ إن حد يجي على عبادة مشروعة فيحيي هذه العبادة يحيي هذه العبادة ويحث الناس على فعلها فتنتشر من هذا الرجل فيكون له أجرها وأجر من عمل بها من بعده ده أمر الأمر بقى اللي احنا وقفنا عنه هو الأمر الثالث الذي يقصده العلماء في كتبهم بالبدعة المحمودة أو البدعة الحسنة أو البدعة المستحسنة وهو ما يعرف بالمصالح المرسلة بمعنى المصالح المرسلة إيه هي؟
مم.
العلماء بيعرفوها بيقولوا هي المصالح الملائمة لقصد الشارع ولم يشهد لها أصل خاص بالاعتبار والإلغاء يعني إيه الكلام ده؟ المصالح المرسلة دي حاجات بمنتهى البساطة كده المصالح المرسلة دي حاجات العلماء وضعوها للحفاظ على قوام الشريعة فكانت مثل السياج الحامي لها ولم تقصد هي في ذاتها بالتعبد نعم يعني ايه برضو خلينا نضرب امثله نعم.
لان ال- الامثله افضل ما تتضح به ال- الاشياء نعم
مثلا نقط المصحف مم.
هو النبي عليه الصلاه والسلام لما مات صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام كان المصحف مكتوب بنقط ولا من غير نقط من غير نقط من غير نقط مم.
لما اخترعوا بقى النقط مم.
خلاص وقالوا والله احنا عايزين ننقط المصحف نعم فنقطوا المصحف الكلام ده كلام جديد حادث اهو نعم.
اول مره تحصل نعم خلاص يبقى الكلام ده بدعه اه بدعة.
بدعة لغة لغه لانه مم.
حاجه جديده نعم
طيب شرعا حكمه ايه بقى مم.
مفيش حاجه في السنه تقول لما تخترعوا النقط يبقوا نقطوا المصحف ما نعم.
حصلش دي نعم يعني هناك النبي عليه الصلاة والسلام آه، قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ف- آه، قال عن الخوارج فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هو احنا بننافس كلام إنما هنا ما جاش حاجة تقول نعم.
إن هو أمرنا بدية مم.
عليه الصلاة والسلام يقوم العلماء يقول لك إيه يقول لك هو نقط المصحف ده مقصود لذاته يعني هو ده أمر فعلناه تعبدا ولا فعلناه محافظة على القرآن من التحريف محافظة على القرآن من التحريف يبقى إذا نقط المصحف غير مقصود في ذاته مم.
ما هوش عبادة نعم إنما العبادة إيه؟ إن إحنا نحافظ على المصحف والناس تقرأ صح زي إيه؟ زي شكل المصحف نعم الفتحة والكسرة والضمة والكلام ما هو ده برضه أمر جديد حادث نعم زي تقسيم المصحف لأجزاء وأحزاب وأرباع مم.
كل ده زي ترقيم الآيات هو المصحف اللي كان عند عثمان بن عفان كان مكتوب فيه الآية رقم واحد والآية رقم اثنين والآية كان مكتوب فيه كده لا لا.
فواصل الآيات فقط مم.
ترقيم الآيات ده ما هو ده أمر حادث أمر جديد اهوت ولكن كل ده يندرج تحت مبدأ المصالح المرسلة خلينا نضرب مثال أوضح زي إيه؟ زي خطبة الخطيب يوم الجمعة في الميكروفون بتاع المسجد مم.
يعني ماسك الميكروفون وخطب نعم طب هو الميكروفون ده كان موجود في زمان النبي ما لا.
كانش موجود كان موجود في ايام الصحابه ما كانش لا.
موجود طيب استخدام الميكروفون ده بدعه لغة نقول بدعه لغه لانه شي حاجه جديده طب نعم.
شرعا ليس مقصودا في ذاته وإنما ما هو اصل الخطيب نعم.
لما بيتكلم في الميكروفون ما بيعتقدش ان الكلام في الميكروفون عباده مم.
ما يعتقدش كده ده هو الميكروفون كل دوره ايه ان هو بيوصل يوصل.
الصوت للناس بس نعم.
كده مم.
انما هو في ذاته غير مقصود مم.
زي ايه زي ان احنا قاعدين بنتكلم اهوت في مجلس آه، وعظ آه، على شاشة ال- ال- التلفزيون طب هو النبي اصلا طلع على التلفزيون ما طلعش سيدنا عمر طلع على التلفزيون لا.
ما طلعش يبقى ده امر حادث ولكن هل احنا بنقصد التعبد بالظهور على الشاشة ابدا انما دي وسيلة لنقل هذه الموعظة الى الناس نعم والأمثلة على ده كتيرة جدا زي إيه؟ زي تقسيم العلوم الشرعية مم.
علم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير و- وأصول الفقه وكل الكلام ده زي تبويبات العلوم باب الطهارة باب الصلاة باب الصيام باب ال- ال- ال- مش عارف الغنائم باب كذا باب كذا ما ما كانش موجود الكلام ده أيام النبي عليه الصلاة عليه والسلام الصلاة والسلام إلى آخر هذا قواعد الجرح والتعديل قواعد مصطلح الحديث قواعد اللغة العربية النحو والصرف الصحابة ما كانوش يعرفوا المرفوع والمخفوض والمنصوب وما كانوش يعرفوا آه، الحديث المعضل والحديث ال- ال- ال- ال- المرسل و- والحديث إيه هي شروط الصحيح من الحديث الصحابة ما كانوش يعرفوا الكلام ده كل هذه الأمور حادثة كل دي بدعة لغة ولكنها شرعا من باب المصالح المرسلة نعم.
يبقى لما تقرأ في كتب أهل العلم أنا بقول لإخواننا وأخواتنا اللي بيشاهدونا الآن لما تسمع واحد من الدجالين من ال من ال ال الد- من ال- الدجاجلة والكاذبين الذين يكذبون على أهل العلم ويقول لك أصل الإمام فلان قال إن دي بدعة حسنة أنت بمنتهى القوة قول له أنت كذاب مم.
لماذا؟ لأن ما في أحد من أكابر أهل العلم ذكر البدعة واستحسنها في كتاب من كتبه إلا من هذه الأبواب لا غير إما أنها من باب العاديات أي من الأمور المحدثة دنيويا أو أنها من الأمور التي تندرج تحت آه، أصول الشريعة وبينا معناها أو أنها من المصالح المرسلة حب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم نعم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرط في الإيمان نعم فلا يؤمن أحد إلا أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل إيمانه قال ربنا تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نعم.
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين نعم.
إذا فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته شرط في الإيمان بل حبه صلى الله عليه وسلم هو علامة الإيمان نعم.
الذين آمنوا أشد حبا إذا هنا المحبة علامة من علامات نعم الإيمان.
والذين آمنوا أشد حبا لله, لله.
نعم نعم.
ومحبة النبي هذا أول بقى نعم.
علامة من محبة حب.
الله.
وضعت يدك عليها نعم وطاعته من طاعة الله نعم هذا أمر ينبغي أولا أن نتأمله وهو يا أخوانا إحنا بنحب النبي ليه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام السؤال ده ممكن بعض إخواننا يتفاجئ بيه شوية مم.
يعني بقول له أنت بتحب النبي يقول لي ياه بحب النبي طبعا بحبه بحبه طبعا بحبه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام طب هو يستحق الحب ده نعم.
قول لي يستحق بالطبع.
الحب ده ده انا مش عارف احبه ازاي ده هو يستحق اكتر من كده بكتير وانا مش عارف احبه ازاي طب بتحبه ليه بتحبه هو ده ليه السؤال.
بقى؟
نعم صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام السؤال ده كنا عايزين نعمل عليه مسابقة بس آه، يعني مش نعم.
الله المستعان نعديها المرة دي اتفضل شيخ لماذا تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام هل بتحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان أبيض مشرب بحمرة بتحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان فصيحا بليغا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بتحب النبي ليه عليه الصلاة والسلام خلي بال حضرتك احنا بنحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام محبة لله رب العالمين سبحانه وبحمده وعز وجل فالوحيد الذي يفرض بالمحبة والذي يحب محبة محضة لا سبب لها هو الله رب العالمين سبحانه وبحمده وكل محبوب غير الله عز وجل فإنما تكون محبته بسبب نعم
وكل محبوب محبته مشروعة لا بد أن تكون محبته لله رب العالمين سبحانه وبحمده يبقى أنا لما أقول لك بتحب النبي ليه بحب النبي حبا لله رب العالمين نعم إذا واجبة لأن ربنا مم.
هو اللي أمرنا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو اللي حثنا على محبة النبي وهو اللي شرع لنا محبة النبي وهو الذي رضي لنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم بنحب نعم.
النبي محمد لأنه عرفنا على الله عز وجل إذا صارت محبته واجبة صلى الله عليه وسلم محبته واجبة طبعا صلى الله عليه وسلم بل هي شرط في الإيمان نعم
بنحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه علمنا ما يحبه الله ويرضاه علم نحب النبي محمد لأنه دلنا على الذي لا يحبه الله وحذرنا منه نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام ما تركت خيرا قط يقرب من الجنة يقرب, يقرب من الله يقرب من الجنة يباعد عن النار إلا وأمرتكم به وما تركت شرا قط يباعد عن الله يباعد عن الجنة يقرب من النار إلا ونهيتكم عنه بنحب النبي محمد لأن هو عرفنا طريق الجنة بنحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه حذرنا من طريق النار بنحب النبي محمد لأن ربنا بيحبه واللي ربنا يحبه احنا نحبه نعم.
بنحب النبي محمد لان ربنا سبحانه وتعالى يحب لنا ان احنا نحبه ويرضى لنا ان نحبه صلى الله عليه وآله وسلم عليه المعنى اللي انا عايز اركز عليه وانا اظن واحسب ان شاء الله احسب متيقنا انه مستقر في قلوب جميع المسلمين ان شاء الله وهو ان محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نابعة من محبة الله رب العالمين سبحانه وبحمده وعز وجل لذلك في مظاهر محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام لابد ان نكون وقافين عند هذا الحد أن نفرق بين العبد وبين الرب سبحانه وبحمده وعز وجل وألا يختلط علينا الأمر كما يفعل بعض الجاهلين أنه يخلط بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين رب العالمين نعم.
سبحانه وبحمده فربما يضفي على مقام النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لا تليق إلا بالله رب العالمين وهذا أمر لا يرضاه الله ولا يقبله سبحانه وبحمده وعز وجل فلما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت قال قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله عبدا بل قل ما شاء الله وحده إذا فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نعلم أنها نابعة من محبة الله رب العالمين سبحانه وبحمده وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو عبد لله وأنه صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام
ما نال هذه الكرامة وهذا الشرف وهذه المنزلة إلا بفضل الله تبارك وتعالى قال ربنا سبحانه وبحمده ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن لهمت طائفة منهم المهم ضاعت ال- ضاعت الآية.
الآية نعم وأنا لا أتذكره نعم المهم أنه بفضل الله ورحمته نعم.
بفضل الله ورحمته من على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن زكاه وأن علمه وأنه جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فهذا من نعمة الله رب العالمين على نبيه عليه محمد الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله رب العالمين سبحان الذي أسرى بعبده فهو عبد لله وهو ضعيف إلى جانب الله إلى جنب الله عز وجل عبد ضعيف نعم.
لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع تمام كرامته ومع تمام ومع علو منزلته وأنه صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم السلام.
وأنه صاحب الحوض المورود وصاحب اللواء المعقود وأنه أول شافع وأول مشفع وأنه أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنه أول من يأخذ بحلق الجنة صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكرامة وهذه المكانة وهذه المنزلة العظيمة له صلى الله عليه وسلم لا تنقله عن منزلة البشرية فهو بشر من البشر قال ربنا تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر بشر مثلكم مثلكم يوحى إلي نعم إذن- إذا إذا شيخي بارك الله فيكم آه، حب النبي صلى الله عليه وسلم محبته واجبة ولكن بضوابط نعم هذه الضوابط بعد الفاصل بإذن الله إن تعالى.
شاء الله عز وجل.
إذا فاصل إخواني وبعد الفاصل نعيش مع ضوابط محبة النبي صلى الله عليه وسلم هل محبة النبي هكذا مطلقة؟ هل محبة النبي معناها أن نفعل ما لم يشرع رب العالمين لنا؟ هذه أسئلة يجيب عليها شيخنا بعد الفاصل بإذن الله تعالى كونوا معنا
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محا ظلماتها بسبب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لحضراتكم من جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم إذا نعود إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومع الضوابط والعلامات نعم ولنبدأ بالعلامات نعم.
علامات المحبة نعم النبي صلى الله عليه وسلم محبته واجبة على كل مسلم وينبغي على كل مسلم أن يجدد هذه المحبة في قلبه وتجديد هذه المحبة في قلب كل مسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرف فضله وأن يعرف منزلته عند الله رب العالمين سبحانه وبحمده التي لا تدانيها منزلة المنزلة الفريدة التي لم يعطيها رب العالمين سبحانه وبحمده لأحد من خلقه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجديد محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف فضله عليك أنت يعني تصور تصور لو أنك ولدت على غير ملة الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله كيف كان حالك يعني لو كل واحد مسلم دلوقتي بيشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخيل أنه ولد على غير ملة الإسلام تخيل حالك هيبقى عامل إزاي تصور أنت لو أنك والعياذ بالله أصبت بهذه المصيبة وهذا البلاء العظيم ساعتها كنت تعرف هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل عليك بها أن ولدت مسلما من أمة النبي محمد عليه صلى الله عليه الصلاة وسلم لذلك علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام لما بنقول لأي واحد أنت بتحب النبي يقول لك آه طبعا بحب النبي طبعا طبعا بحب النبي عليه الصلاة والسلام وده فيها كلام نقول له طب إيه الدليل يعني ما هو دليلك على أنك صادق في محبة رسول الله صلى عليه الله عليه الصلاة وسلم والسلام.
هات دليل على هذا الدليل على كده لابد أن تفتش في قلبك وفي نفسك أين أنت من هديه ومن سنته صلى الله عليه وآله وسلم أين أنت من طاعته أين أنت من متابعته أين أنت من ملازمة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرك تعرف يا أستاذ أسامة كثيرا ما تجد بعض الشباب ممكن تلاقيه مصرح شعره كده تسريحة غريبة فلما تسأله ايه التسريحة ديت يقول لك اصل دي تسريحة اللاعب الفلاني مم.
ويذكر لك اسم لاعب عالمي نعم ممكن يكون رجل مش مسلم خالص نعم
وممكن تجد بنت بتحب ممثلة ما أو مغنية ما فعمالة بتقلدها في لبسها وفي كلامها ومش عارف إيه طيب بتعملي كده ليه تقول لك أنا أصل أنا بحب المغنية ديت وأنا بحب اللاعب ده أو بحب الممثل ده مم.
إذا لما أحبه تعلق قلبه به مم.
طيب اللي بيقول أنا بحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام والنبي ده أغلى حاجة عندي وأغلى من عيني وأغلى من حياتي وأغلى من فلوسي وأغلى من أولادي وأغلى من كل حاجة وهذه كلمة يتفق عليها كل المسلمين أقوم أقول لك يا أخي طيب بالله عليك أنت الآن لو قابلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قابلك ودخل بيتك عليه الصلاة والسلام هل تشعر في نفسك برضا أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتك وأن يطلع على خصائصك فيراها موافقة لما أمرك به ولا لو جالك النبي عليه الصلاة والسلام هتحس ان انت مخالف ان انت بعيد خالص نعم.
بعيد كتير قوي عن اللي النبي عليه الصلاة والسلام امر به او سنه او حث عليه من المواقف البديعة جدا في حياة الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في مرة كان في مع أصحابه فرأى رجل يلبس خاتما من ذهب فمد يده فنزع الخاتم وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ثم انصرف عليه الصلاة والسلام العجيب مش في الموقف ده مم.
العجيب بقى في الصحابي اه ما ياخدوش يبيعوا قالوا له نعم.
خذه فانتفع به خد الخاتم ده وبيعه وخد نعم.
فلوسه او خده اديه لمراتك ما هو نعم.
الذهب مش حرام على النساء مم.
الغريب في الكلمة بتاعت الراجل ده نعم.
قال لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله النبي يشد ويرميه ولا أروح أخده لا والله أبدا ما أخدوش ولا, ولا يلزمني طب ما هو الذهب بيعه مش حرام ولبسه للنساء مش حرام إيه اللي حصل معاك هذا المعنى الإيماني العميق في قلب هذا الرجل إزاي النبي يشد الخاتم من إيدي ويرميه وأنا أجري أخده النهاردة احنا عندنا مشكلة كبيرة المسلمين صار عندهم خجل وحرج من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يتكسف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يتكسف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام مثل بسيط ما هواش درجة عالية ولا حاجة بس مثل بسيط لو ج- قابلت امرأة وبتمد ايديها تسلم عليك انت تعمل ايه تقول اصل انا معلش اصل اتكسف ارد ايديها يبقى يعني حاجة بايخة قوي حاجة م... طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نصافح النساء قال كده عليه الصلاة والسلام إنا لا نصافح النساء وقالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له هتقول لها معلش أصل أنا بسلمش على الستات طاعة لرسول الله عليه.
صلى الله عليه وسلم ولا هتعمل إيه أنا عايز أقول لإخواننا اللي بيشاهدونا دلوقتي ولابسين دبلة ذهب ولابسين خاتم ذهب النبي لو شافك عليه الصلاة والسلام هيعمل معاك إيه هيشد الخاتم ده أو الدبلة ديت ويرميها زي ما عمل مع الراجل ده إذا أنت تعلم أن هذا أمر لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبله ولا يرضاه لذلك هذا المعنى الإيماني ينبغي أن يستقر يستقر في قلوب المؤمنين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته وملازمة هديه صلى الله عليه وسلم أنا عارف طبعا إن المحبة مش هي مجرد المتابعة وفقط يعني احنا لما بنقول محبة النبي يعني متابعته بنقول لا مش كده محبة النبي مش معناها متابعته فقط لأن أنت ممكن تطيع واحد تطيع وتسمع كلامه وأنت بتكرهه يعني ممكن واحد يكون في العمل بيكره مديره بيسمع كلامه ويطيعه مع إنه ما بيحبوش ممكن تكون أنت بتسمع كلام آه، آه، راجل المرور مع إنك ما بتحبش راجل المرور ده أو لا تكن له هذه المحبة نعم.
بس لما تشوفه تربط الحزام وتهدي السرعة وإلى آخره فمن الممكن أن تطيع رجل وأنت لا تحبه إذا فالمحبة مع هذه المتابعة والطاعة لابد نعم من هذا العامل القلبي هذا المعنى القلبي هذا المعنى الإيماني القلبي هذا المعنى هذا الأثر في القلب لابد أن يكون موجود زيد بن دسنة رضي الله عنه لما حطوه على الصليب علشان يصلب هو صحابي رضي الله عنه كان ممن أثروا في حادثة يوم الرجيع وكانت بعد غزوة أحد نعم اتأثر مجموعة من الصحابة وحين يعلموا الناس القرآن اتاخدوا كان منهم زيد رضي الله عنه فبيقتلوه ازاي علقوه على الصليب وبيجيبوا بقى ما هو كان لسه المشركين بقى ليهم قتلى في أحد فجابوا الناس اللي أهليهم اتقتلوا 70 واحد بقى مم.
قتلوا جابوا أهاليهم وقالوا لهم بصوا الراجل ده من أصحاب محمد اللي قتلوا أهاليكم قطعوه بقى فبقوا يجيبوا السيوف والمش عارف الحراب والكلام ده يقعدوا يقطعوا في جسمه وهو حي تعذيب رهيب أبو سفيان بن حرب كان ما زال على الشرك طبعا أبو, إسلام أبو سفيان أسلم وحسن إسلامه وابنه معاوية رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه أبو سفيان كان لا يزال على الشرك فقال له إيه بقى قال أتود أنك آمن في آلك ومالك وأن محمدا مكانك عليه الصلاة والسلام يعني إيه رأيك نسيبك ونجيب محمد نعلقه مكانك على الصليب الرد الغريبة بقى في رد زيد رضي في الله عنه هذا الموقف.
هذا الموقف نعم
بيقول له والله ما أود أني آمن في آلي ومالي وأن محمدا حيث هو يشاك تصيبه شوكة نعم
يعني لو خيرتني بين ان انا اتقطع وبين ان النبي يتشك بشوكة ولا تقطعني وهو ما يتشكش بشوكة هذه محبة جارفة في قلبه رضي الله تعالى عنه وأمثال هذا يعني أنا أقول لحضرتك في سير أعلام النبلاء نعم في ترجمة رجل اسمه أبو إسحاق الحبال قال كنا في مجلس للحديث بمسجد عمرو بن العاص فقرأ الشيخ آه، حديثا فقرأ الشيخ إسنادا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات قال فصرخ رجل بين الناس صرخة عظيمة قال فقام الناس إليه قالوا مالك قال إني أبيع القت إيه القت ده القت ده نوع من أنواع العشب نعم أو نوع من أنواع العلف بيتباع مم.
طب هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يدخل الجنة قتات كان قصده اللي بيبيع القط ولا كان قصده ايه ده كان قصده القتات ده اللي هو النمام يعني نعم
فكلمة القط دي او القتات دي بقت مشترك لفظي نعم القتات اللي هو بيبيع القط والقتات اللي هو النمام النبي قصد النمام ولكن الرجل لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول لا يدخل الجنة قتات صرخ ازاي النبي يحكم عليا بالحكم ده انا ابيع القت فانظر الى هذا التفاعل انا استغرب الان لما تيجي الواحد من المسلمين وتقول له النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كده النبي عليه الصلاة والسلام امر بكذا يقول لك بص بقى ما توجعليش دماغي الكلام ده كان زمان هو احنا لسه لغايه دلوقتي يا عم بص ابني على حريتي اصل الاسلام ده بالحريه الاسلام ده بالمزاج هو انت لازم الى اخره لا والله يا اخي مش كده انت اذا كنت صادق في محبه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءك رجل يحدثك عنه صلى الله عليه واله وسلم فينبغي ان توقره وان تعظمه صلى الله عليه واله وسلم لما يجي واحد يقول لك النبي بيقول كذا تقوم تساله تقول له الكلام ده صحيح فعلا الحديث ده صحيح فعلا النبي قال كده يقول لك اه الحديث ده صحيح رواه البخاري تقول كلام النبي فوق دماغي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام.
كلامه فوق دماغي انا اقدر اتكلم انا اقدر اقول حاجة يا اخي ده انت ممكن يبقى رئيسك في العمل بيأمرك بامر انت شايفه انه غلط 100% غلط 100% ومع ذلك بتعمله لان هو رئيسك وانا مالي بقى هو اللي يشيل المسؤولية فانت بتطيع هذا الرجل اللي هو اكبر منك في الدرجة مع انك مش مقتنع بكلامه ولكن بتطيعه لانك لازم تطيعه فانا بستغرب جدا ازاي مسلم تقول له قال رسول الله ويقول لك اقنعني اصل انا مش م... اصل الكلام ده ما يخشش دماغ حد شيء عجيب لذلك احنا محتاجين فعلا نراجع نراجع هذه المبادئ في محبتنا للنبي صلى الله عليه واله وسلم نعم كلام عن علامات المحبة كثيرة جدا جدا ولكن يعني خلينا بقى نخش في موضوع ال- الاحتفال بالمولد نعم متى و- بدأ نعم متى بدأ تاريخيا يعني الاحتفال بالمولد أول من ابتدعه هم الفاطميون مم.
الفاطميين دول يطلعوا مين بقى الفاطميين دول طائفة من طوائف الشيعة الإسماعيلية شوف الشيعة ورانا ورانا في كل حتة مم.
انت حضرتك تعلم ان الشيعة عندهم مشكلة كبيرة مقابلاهم في موضوع الامامة ده مسبب لهم هم ازعاج ومشكلة هم هم نفسيهم عندهم مشكلة كبيرة قوي في موضوع الامامة نعم.
ده ليه بقى لان هم اصلا مش عارفين يحددوا هم الائمة دول يطلعوا كام واحد مش عارفين يحددوا يطلعوا كام اتفقوش.
واحد دول ما اتفقوش ومش عارفين حتى يحددوا هم يطلعوا مين الائمة دول نعم فعمالين بيتخانقوا مع بعض هم الشيعة في قلب بعض كده بيتخانقوا مع بعض وماسكين في خناق بعض على موضوع هم مين الأئمة يعني هم مقتنعين ان في حاجة اسمها الأئمة وفي حاجة اسمها الإمامة طب ماشي خلاص حلوا بقى مشكلتكم مع بعضيكم مش عارفين يحلوها وحضرتك تعلم ان الشيعة طوائف كثيرة جدا جدا نعم.
جدا جدا كلهم مختلف كلهم مختلف على هذه الأصول اللي هم بيعتقدوها سبب النجاة الأئمة وصلوا لغاية جعفر الصادق علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين وجعفر محمد الباقر ثم جعفر محمد ثم جعفر ثم من نسل جعفر مم. ن- نختلف حصلت بقى.
هنا مشكلة نختلف ليه؟ لأن جعفر أنجب إسماعيل الكبير نعم ثم أنجب موسى اختلف الناس بقى هنا الشيعة نفسهم اختلفوا مجموعة قالوا لا الإمامة في إسماعيل هو الكبير هو عيب.
الكبير، نعم.
حد يعدي الأصول مش دي الأصول مم.
التاني الباقيين قال لك لا إسماعيل الإمامة في موسى لأن ده إسماعيل توفي نعم فإزاي تبقى الإمامة في ميت لابد أن انتقلت إلى أخيه الأصغر يبقى إلى موسى مم.
وهنا المشكلة دي حصل فيها إيه حصل فيها إن انقسم الشيعة على أنفسهم إلى فرقتين عظيمتين فرقة الإسماعيلية الإسماعيلية دول انقسموا هم كمان على نفسهم إلى فرق يعني شوف الانقسامات عاملين زي حضرتك فاكر زمان لما كانوا بيجيبوا لنا الخلية الأولية فعمالة نعم.
تنقسم وتنقسم هم مم.
عاملين كده نعم فانقسموا إلى الفرقتين الكبار دول وبعدين الإسماعيلية نفسهم قعدوا ينقسموا مم.
فطلعت حاجة اسمها الفاطمية حاجة اسمها الأغاخانية حاجة اسمها الدروز حاجة اسمها القرامطة حاجة اسمها الحشاشين كل دي فرق تنتمي إلى المذهب الإسماعيلي مين دول الفاطمية مين الفاطمية دول بقى الفاطمية دول بيتبعوا رجل اسمه عبيد بن ميمون القداح نعم العبيدية العبيدية نعم.
نعم, نعم. هذا هو الاسم العبيدية أنا مش هطول في الكلام عن الفاطمية أنا عايز أذكر لحض... ل... لإخواننا المشاهدين كلام للحافظ ابن كثير ليه لان احنا في مصر هنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ان علمونا وفهمونا عن طريق المدارس والاعلام الفاطميين دول لما بنوا دخل القاهرة.
المعز لدين الله الفاطمي نعم.
نعم. مصر واستقبله جوهر الصقيل انا فاكر اللي كانوا هذا.
يعلمهن تمام وكانت الليلة في شهر رمضان وكانت قمراء وقطع لم يكن فيها نور حضرتك كنت فحمل- شاطر في المدرسة ما شاء الله فحملوا الفوانيس ومن هنا جاء الفانوس وكان الفانوس أصبح جزء من الدين نعم صحيح آه، المراد أن الفاطمية صوروهم لنا أن هم اللي بنوا القاهرة قاهرة الم- المعز معز، اللي نعم.
هذا الذليل المذلول الخبيث المخبث آه، ومن بعده بقى توالى الحكام ال- اللي ممكن يندرجوا يندرجوا تحت أقسام الحكام المخابيل والمجانين والمهاويس يعني أنا أقرأ لحضرتك بعض الكلمات اللي قالها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية نعم.
مجلد 12 بداية من صفحة 9 فأنا أقرأ لحضرتك بعض الكلمات العجيبة بيقول إيه بيقول ثم دخلت سنة 11 وأربعمائة سنة 411 قال فيها عدم الحاكم بمصر وذلك أنه لما كان ليلة الثلاثاء لليلتين بقيتا من شوال يعني نعم.
28 شوال 27 شوال قال فقد الحاكم ابن المعز الفاطمي صاحب مصر فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك وذلك لأنه كان جبارا عنيدا وشيطانا مريدا قال ابن كثير ولنذكر شيئا من صفاته القبيحة وسيرته الملعونة أخزاه الله كان كثير التلون في أفعاله وأحكامه وأقواله جائرا وقد كان يروم أن يدعي الألوهية كما ادعاها فرعون فكان قد أمر الرعية إذا ذكر الخطيب على المنبر اسمه أن يقوم الناس على أقدامهم صفوفا إعظاما لذكره يعني وهو على ال- الناس بتصلي الجمعة فالخطيب بيقول ومولانا ال- الحاكم يروح كل الناس اللي في المسجد واقفين.
ألم انتباه مم.
يقوم يقفوا على رجليهم تعظيما لأن هذا الخبيث المخبث جاء ذكر اسمه قال فعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحرمين الشريفين يا نهار أبيض وصل الأمر إلى هذا الفجور وال... ثم قال وكان قد أمر أهل مصر شوف بقى أهل مصر دول وكان قد أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا عند ذكره خروا سجودا له قال حتى إنه لا يسجد بسجودهم من في الأسواق من الرعاع وغيرهم ممن كان لا يصلي الجمعة يعني لما الخطيب يخطب على المنبر ويأتي ذكر الحاكم الناس تقوم تقف وتسجد الناس اللي في الشارع اللي ما بتصليش الجمعة تروح سجدة مكانها سجدة موضع سجدة تسجد مكانها وكانوا يتركون السجود لله في يوم الجمعة وغيره من الأيام ويسجدون للحاكم وأمر في وقت لأهل الكتابين اليهود والنصارى بالدخول في الإسلام كرها كل يخش الإسلام غصب عنه ثم أذن لهم في العودة إلى دينهم وخرب كنائسهم ثم عمرها وابتنى المدارس وجعل فيها الفقهاء والمشايخ ثم قتلهم وخربها وألزم الناس بغلق الأسواق نهارا وفتحها ليلا فامتثلوا ذلك ظهرا طويلا مفيش شغل بالنهار كله يقفل ونشتغل بالليل سبحان الله.
قال فامتثلوا ذلك دهرا طويلا حتى اجتاز مرة برجل يعمل في النجارة في أثناء النهار بالنهار اللي الشغل ممنوع فوقف عليه فقال ألم أنهكم إزاي شغال فاتح بالليل فقال يا سيدي لما كان الناس يتعايشون بالنهار كانوا يسهرون بالليل ولما كانوا يتعايشون بالليل سهروا بالنهار فهذا من جملة السهر يعني أنا سهر- يعني أنا سهران بخلص الشغل اللي في إيدي قال فتبسم وتركه وأعاد الناس إلى أمرهم الأول وكل ذلك ابن كثير بيقول إيه بقى وكل ذلك وكل هذا تغيير للرسوم يعني للعادات واختبار لطاعة العامة له ليرقى في ذلك إلى ما هو أشر وأعظم منه يعني هو مش قاصد إن هو يعمل الحاجات دي ل- لها في ذاتها هو عايز يشوف الناس بتطيعوا إلى أي حد نعم نعم وقد كان يعمل الحسبة بنفسه يعني يدور ي- ي- ينظر إلى انضباط الأمور بنفسه فكان يدور بنفسه في الأسواق على حمار له وكان لا يركب إلا حمارا فمن وجده قد غش في معيشة أمر عبدا أسود معه يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى عيانا حسبنا الله هذا أمر مش ممكن وهذا أمر مر منكر ملعون لم يسبق إليه وكان قد منع النساء من الخروج من منازلهن وقطع شجر الأعناب حتى لا يتخذ الناس منه شايف بقى الإيمان بقى والتقوى والورع بقى ومنعهم من طبخ الملوخية وأشياء من هذه الرعونات التي من أحسنها ابن كثير بيقول التي من أحسنها منع النساء من الخروج وكراهة الخمر وكانت العامة تبغضه كثيرا ويكتبون له الأوراق بالشتيمة البالغة له ولأسلافه في صور قصاصات فإذا قرأها ازداد غيظا وحنقا عليهم حتى أنا شوف بقى الموقف المذهل ده الموقف نختصر ان هو كاتبه بإطالة ال- باختصار قال إن, إن مرة الناس من كتر زهقهم من المصريين دول المعروفين بالنكت والحكايات والكلام ده نعم دمهم خفيف وبتيجي على دماغهم في الآخر عملوا إيه؟ راحوا عاملين تمثال وراحوا ملبسينه الهدوم واحدة ست خلاص؟ وراحوا ملبسينها بقى نقاب يعني متغطية خالص وحطوا في إيديها ورقة وقفت في الشارع فالحاكم معدي في الحاشية بتاعته لقى واحدة ست واقفة وبتمد له إيديها بورقة قال لهم هاتوا الورقة دي جابوا الورقة فتحوها لقيوا شتيمة ليه واللي اللي جابوه لعيلته كلها واحد واحد قال علي بالمرأة فجري ال- ال- ال- ال- الحرس يجيبوا ست لقوها ست ورق يعمل ايه بقى الله المستعان قال بقى شوف رد فعله رد فعل هذا الامر ايه بقى قال فامر بقتل المرأة فلما حققها من ورق ازداد غيظا الى غيظه ثم لما وصل الى القاهرة عايز يعاقب الناس بقى نعم.
الملايين دول يعمل معاهم ايه امر السودان اللي هم السود العبيد السود يعني امر السودان ان يذهبوا الى مصر فيحرقوها وينهبوا ما فيها من الاموال والمتاع والحريم فذهبوا فامتثلوا ما امرهم به فقاتلهم اهل مصر قتالا شديدا ثلاثة ايام والنار تعمل في الدور والحريم ولع في البلد وهو في كل يوم قبحه الله يخرج فيقف من بعير وينظر ويبكي ويقول من أمر هؤلاء العبيد بهذا ثم اجتمع الناس في الجوامع ورفعوا المصاحف وصاروا إلى الله عز وجل واستغاثوا به فرق لهم أهل الترك والمشارقة الخبر وصل إن نعم.
البلد بتولع وانحازوا إليهم وقاتلوا معهم عن حريمهم ودورهم وتفاقم الحال جدا ثم ركب الحاكم لعنه الله ففصل بين الفريقين وكف العبيد عنهم وكان يظهر التنصل مما فعل العبيد وأنهم ارتكبوا ذلك من غير علمه وإذنه وكان ينفذ إليهم السلاح ويحثهم على ذلك في الباطن ومن جل الأمر حتى احترق من مصر نحو ثلثها ونهب قريبا من نصفها وسبيت نساء وبنات كثيرة وفعل معهن الفواحش والمنكرات حتى أن منهن من قتلت نفسها خوفا من العار والفضيحة واشترى الرجال منهم من سبي لهم من النساء والحريم تخيل بقى لما واحد تسبى بنته أو مراته أو أخته ويروح لل... يروح يشتريها مم.
أمر مذهل يعني حاجة نعم يعني قوم سوء دول الفاطميين اللي بنوا القاهرة لذلك يعني أنا أدعو المسلمين أدعو أهل مصر إن هم لا يغتروا بالمناهج الدراسية نعم ولا يغتروا بوسائل الإعلام اللي هي بتذكر لهم من صفات آه، الفاطميين وإن الفاطميين دول أحيوا الفلكلور الفلكلور المصري وعملوا مش عارف تراث إيه الشعبي نعم التراث الشعبي وإلى آخره ف- فإحنا نحن نقول ال- الفاطميون هؤلاء كانوا شيعة نعم.
كانوا إسماعيلية وكانوا ملاحدة وهذه بعض صفاتهم الخبيثة المخبثة نعم قتلهم دقيقة الله.
دقيقتان شيخي يعني نجمل آه، فيهما الفكرة على أن نستكمل في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى نعم آه يعني أقول إن إحنا محتاجين إن إحنا نراجع تاريخنا كويس وإن نعم.
إحنا نقرأ التاريخ القراءة المظبوطة وإن ال- الفاطمية ما هماش أسوة قو- ولا قدوة حسنة ولا حاجة مم.
يعني احنا كل هذه البدع كل هذه الخرافات اللي احنا عايشين فيها في في مصر بالذات منبع منبعها ومنشأها من الفاطميين الفاطميين دول ما كانوش على السنة ولا كانوا أهل علم ولا كانوا طلاب علم ولا كانوا علماء ولا كانوا حاجة ده كانوا مجموعة من آه، الملاحدة مجموعة من الزنادقة الذين خربوا ال- الديار والذين آه، خربوا العقائد نعم وخراب البنيان أهون من خراب العقائد لأن البنيان تهدم وتبنى أما العقيدة فإذا هدمت آه، سيق صاحبها إلى النار ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
هؤلاء الفاطميين هم أول ناس ابتدعوا بدعة المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي نعم طب هل حضرتك تتصور ان الفاطميين دول على هذه الصفات الخبيثة ده في حاجات تانية مم، يعني نعم.
لعلنا نذكرها في وقت آخر نعم
الفاطميين دول كده بيحبوا النبي محمد
هذا سؤال نتركه للحلقة القادمة بإذن الله تعالى إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي امتثال لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغا عن رب العالمين هي تمسك بسمته ودله وهديه صلى الله عليه وسلم سنوضح هذا الأمر مع حديثنا عما فعله العبيديون في مصر في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم جزاكم الله خير.
وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهد